السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معانا إن شاء الله اليوم الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو الإخفاء الحقيقي آه، احنا قال- آه، معانا إن شاء الله تحفة الأطفال بادئة بإيه والرابع والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في ثقة ضع ظالما خلاص يبقى الصف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في ثقة ضع ظالما يعني كم حرف كده معايا قالك ايه في خمسة من بعد عشر رمزوها يعني الرابع الحكم الرابع اللي هو الإخفاء ايه هم الحروف دول قالك انا معايا 15 حرف إيه، ح- جمعتهم في بيت واحد وحطيت لك في كل اول كلمة في هذا البيت عملت لك ايه ان اول حرف في الكلمة يبقى هي كل ال 15 كلمة دول 15 حرف طيب عايزه اقولك ان الحكم ده مهم قوي قوي قوي ليه لانه بيتكلم على 15 حرف فانا مش هستطيع ان انا آه، اختصر بقى وكده الاختصار هيضرك مش هينفعك لكن ان شاء الله نستطيع ان احنا نفهم خلاص هناخد حته حته ونحاول نفهمها اول حاجه تعريف الاخفاء الحقيقي كلمه اخفاء في اللغه اي ف- كلمه اخفاء عامه ال- ال- هو الستر ان انا خفيت حاجه يقال للرجل إذا أخفى شيئا ستره طيب لما بتكلم على كلمة الحقيقي هو الإخفاء الحقيقي الحقيقي هو ما طابق الحال يعني حاجة واقعية حقيقية ما طابق الحال اصطلاحا هو إعدام الجزء اللساني للنون يعني إيه إعدام الجزء اللساني للنون أنت بتقولي أن بتحطي لسانك اللي هو طرف اللسان الدقيق ما بين اللحم والعظم عشان تجي تجيبي الأن صح لا مفيش في الإخفاء أن مفيش تصادم يبقى اعدام الجزء اللساني اوعي تخبطي بلسانك وانت بتجيبي اي اي حكم او الاخفاء مع اي حرف من ال15 النون خلاص مفيش مخرج نون خلاص كده يبقى اعدام الجزء اللساني للنون وبقاء غنتها يعني ايه عارفه الاخفاء ده انت تمثليه بالمنجايه هل المنجايه لما بنحطها داخل التلاجة وخلاص انت مش شايفاها مش شايفاها منجاية جوافية فراولاية الحاجات اللي ريحة ريحة حلوة كده بتملى الشقة حتى الكنتالوب كمان مثلا انت بقى اللي انت انت بقى والفاكهة اللي بتحبيها انت لما بتدخليها حتى الموز كحم- احيانا بتدخليها مثلا وانت اول ما بتدخلي من الشقة كده مش بتلاقي ريحة البيت كله ال- المنجاية دي او الفراولايه او اي حاجه من الفاكهه اللي ليها هو كده الاخفاء الجزء اللساني خبيته كاني دخلته خلاص كده لو هي فاكهه خبيتها داخل التلاجة بس ريحتها باينه يبقى لازم يكون في الاخفاء ده ايه ريحه لازم يبقى فيه غنه غنته معانا بس انا بجيبها ازاي بجعل مخرج الحرف الآتي بعدها معتمدا للخيشوم يعني ايه معتمدا للخيشوم شوف يا ستي الخيشوم ده ح- مكان فارغ ملوش ملوش مخرج ملوش يعني حاجه بنقول عليها مقدره مش عارفه احكمه يعني مثلا لما بمسك في التاء بقول ات لما بمسك في الباء بقول اب لما بمسك في اي مخرج بعرف امسك المخرج ليه مكان بتحكم فيه ليه ملكه لكن حروف المد الخيشوم ده بنقولك ايه دول بيجروا كده ملهمش ايه ملهمش ما ملهمش مخرج يعتمد ملهمش مكان ي- يتولدوا فيه فلازم يعتمدوا على مخرج ويتكئوا عليه عشان ايه يعملوا الصوت بتاعهم الخيشوم زيه زي حروف المد تمام كده لانه مخرج مقدر يعني ايه مقدر اهو يعني مش بيجري كده مش عارفه ايه امسكه فانت عارفه الهواء اللي في- اللي في الغرفه ده هل تعرفي تمسكيه هل ليه ملكه تحس ان هو مقدر مش عارفه تمسكيه مش عارفه احصره مش حاجة جامدة أعرف أتحكم فيها كده الغنة وكده أقصد الخيشوم اللي وسط الغنة إنه مكان بيجري فيه مجوف بيجري فيه صوت بيعمل مع آه، ال- الخلق الله سبحانه وتعالى لتجويف المن- المناخير اللي هي الأنف بيعمل الصوت الأغن الجميل ده طيب هل أنفع أجيبه من غير ما اتكأ على حاجة محققة يعني مخرج ليه مكان وليه معتمد لا متعرفيش فعشان كده لازم انا بروح على الحرف المخفى عنده ايه هو الحرف المخفى عنده انت عندك بقى صف ذا ثنا كم- كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما يعني الصاد او الذال او الثاء او الكاف او الجيم او الشين او القاف او السين او الدال او الطاء او الزاي او الفاء او التاء او الضاد او الظاء شوفي الحروف ال- الخمستاشر دول دول بالنسبة لروايتنا حفصة عن عاصم عن طريق الشاطبية خلاص كده طيب الخمستاشر حرف دول آه لازم انا لما بجيب الاخفاء اول ما بيجي ورا النون الساكنه والتنوين بخفي الجزء اللساني للنون وبروح اتكئ على احدى هذه الاحرف اللي هي جايه وراهم ها اي واحد فيهم بقى بروح اتكئ عليهم بعمل معتمد هقولك على كيفيه هذا المعتمد عشان استطيع ان اتي بالغنه المنضبطه الغنه الصحيحه وإن ننتبه إن النطق هيكون عاري من التشديد وإلا هيكون إدغام صح فلازم أكون النطق خفيف وأنا خارجة من المخرج ما بتكئش عليه يعني كأني بنطقه مشددا في غنة لا أنا بروح عنده كده وأقف على مخرجه وأحاول إيه م- مثلا آه، من صا من ثا من تا عند مثلا هكذا ما بروحش اقرع قوي ولا بسيبه قوي وهقولك الكيفيه بخطوات تكتبيها ورايا عمليا ونظريا كده بس الاصطلاح يبقى اقول اكتبي ورايا الاصطلاح كده فهمتي ان شاء الله اعدام الجزء اللساني للنون وبقاء غنتها بجعل مخرج الحرف الآتي اللي هو إحدى الحروف الخمستاشر اللي هو جاي بعد النون الساكنة والتنوين معتمدا معتمدا لإيه؟ معتمدا للخيشوم ليه معتمدا للخيشوم؟ أقول لك عللي هتقولي ليه؟ لأن مخرج الخيشوم مخرج مقدر ما ينفعش كده يمشي لوحده لازم يتكئ على مخرج محقق عشان أعرف أضبط درجة الغنة وأعرف أضبط صوت الغنة خلاص يبقى انا كاني بروح عند هذا الحرف المخفى عنده واعتمد عليه لدرجه ت- فيها انحصار للصوت فيذهب جزء منه للخيشوم وتكون آه النطق ده عاري من التجديد يعني اوعي تنطقيه مشددا اوعي كده خلصنا اصطلاحا طيب احنا بنقولك الإس... الاخفاء ده اسمه اخفاء حقيقي يعني ايه اخفاء حقيقي لتحقق انعدام الجزء اللساني منها فعلا زي ما انت مثلا انا بقولك انا دخلت المنجاية وخبيتها ه- خبيتها انا دخلتها غرفتي مثلا وخبيتها طب تعالي بقى انا كمان هكلمك على درجة الاخفاء والتخبية بتاعتك الت- اللي هو الاخفاء لما انت بتخبي المنجاية دي هل لما بتخفيها في بداية الشقة وانا داخلة زي ما بتخفيها في النص مثلا في الغرفة اللي بعد المطبخ او زي ما بتخفيها في الغرفة اللي في اخر الشقة صح اي ريحة هتكون اعلى هنعرف فيما بعد بس خليكي في معنى اخفاء حقيقي حقيقي اللي هو تحقق انعدام الجزء اللساني منها فعلا انا ما ما ضغطتش على مخرج النون خالص حيث لا عمل للسان في مخرج الايه النون مفيش عمل مع بقاء الجزء الخيشومي اللي هو دليل عليها دليل ان دي كانت نون لان لو مفيش جزء خيشومي انا هعرف ان ده ايه كاني هنطق هنطق ايه حرف من غير آه، غنه يبقى انا كاني رحت مثلا للصاد وضغطت عليها جبت متشديد او اي حرف من الاحرف الخمستاشر او ان مش هحس خالص ان في اي حكم حصل معايا كاني لغيت النون خالص لغيتها حذفتها من اللغه حذفتها من قصدي المقطع الصوتي اللي انا آه، آه، بنطقه كانها مش موجوده اصلا تمام يبقى لازم الغنه تدل عليها يبقى تسمى النون الساكنة أو التنوين الحرف المخفى المخفى هو ده اللي بخفيه هو ده اللي بتخفى أما الحروف الخمستاشر اللي جاية بعدها اسمها الحرف الإيه المخفى عنده المخفى عنده خلاص كده وعرفنا هي حروف الإخفاء من البيت احفظي البيت وخلاص طيب احنا في روايتنا رواية حفصة عن عاصم ما عندناش الا الايه الخمستاشر حرف دول لان في رواية اخرى بتتكلم على حرفين كمان مش هقولهم عشان ما تلخبطيش طيب ايه هي فائدة الاخفاء احنا اي حاجة لما اجي اسألك ده سؤال نظري بس لازم تعرفي الف- ال- الفكرة الفكرة اللي هي تسهيل تسهيل لفظ الحرفين المتجاورين يعني لازم انت بتسهلي انت دلوقتي جت نون وجاي بعدها صاد جت نون وجاي بعدها ذال آه، جت نون وجاي بعدها ثاء انك تخفي النون عند هذه الأ- الاحرف اسهل بكتير من انك تظهريها بجوارهم يبقى تسهيل لفظ الحرفين المتجاورين وظهور الغنة في التلاوة لأن إخفاء الحرف الأول عند الثاني أيسر من إظهارهما معا طيب لو كان إدغام كان هيظهر التجديد مع الغنة بس ده مش إدغام فأوعي أنتي تعملي التجديد طب ما تقوليلي كده إيه علاقة النون بالحروف الخمستاشر دي مش احنا عرفنا ان دي علاقات حروف ومن خلال العلاقة اللي بتتولد ما بين النون والتنوين بتولد عندي أحكام ما بين إظهار وبين إضغام وبين إخفاء وما بين إقلاب نعم هنا العلاقة اسمها علاقة تق- التقارب النسبي مع الحروف البعيدة قصدي مع الحروف القريبة يعني ايه تقارب نسبي انا شرحت لك قبل كده التقارب النسبي لما قلت لك ان هم جنب بعض بس مش مش كلهم بنفس القرب قلت لك مثلا انا قاعده دلوقتي في الغرفه دي ففي غرفه جنبي على طول وغرفه جنبي بق- جنب جنب اللي جنبي واللي جنب كلنا قريبين من بعض بس علاقتنا تقارب نسبي يعني انا تقارب ما بين دي غير التقارب ما بين دي غير فعشان كده بقول تقارب نسبي خلاص لان في ما في حروف بتفصل آه، بعضها عن بعض عن النون واحد اتنين وهكذا يبقى علاقة التقارب النسبي عارفينها يبقى مع الق- الحروف القريبة من النون اسمها ايه تقارب نسبي طيب وعلاقة التباعد النسبي ما بين الحروف البعيدة احنا بنوصل لحد الكاف والقاف تباعد نسبي ليه لان المسافة ما بين النون والكاف غير المسافة ما بين النون والقاف لان النون والك- والكاف الكاف والقاف مستكنين في نفس البؤرة لا دي دي ال- ال- الكاف اقرب الكاف اقرب للنون من القاف القاف اعمق ابعد خلاص يبقى دي تباعد ايه نسبي طيب ما علامه الاخفاء في المصحف هي طبعا النون هتكون خاليه من الحركة وخالية من التشكيل مش عليها رأس الحق ولا حاجة والتنوين هيبقى فيه ايه ت- يعني مش تتابع يعني التنوين هيبقى مثلا الشرطتين مش فوق بعض بالظبط زيه زي شكل الايه الادغام الناقص نفس شكل الإضغام الناقص طيب في كيفية أداء الإض- ال- الإخفاء أنا لازم أشرحهولك هشرحهولك دلوقتي عشان تكتبي وهرجع تاني أشرحهولك عمليا من خلال من خلال شرح هذه المخارج كلها عشان كده أقل وقت تاخدي فيه الإخفاء أسبوعين أقل وقت فأنت لازم تاخدي الإخفاء على وقت ت- تستطيعي فيه فهم النظري والتطبيق العملي لازم تاخدي تدي لسانك وقت للتطبيق ازاي انا بطبق هذا الاخفاء بشكل صحيح اول حاجه ان انا طبعا بعدم بعدم ان انا الجزء اللساني صح كده واروح اروح عند الحرف المخفى عنده ها و واتصادم بس مش اتصادم التصادم اللي يجعلني اقرع هذا الحرف فيصير مشددا لان لما حاجه اقرعه هقف عليه زمن حركتين غنه فانا لو قرعته مثلا لو انا قلت مثلا ينصركم او مثلا آه، من ثمره مثلا لو انا لو انا ما, ما رحت رح لازم اروح عند الثاء تعالي نجرب كده هروح عند الثاء اقول ايه مس ثمره مس ثمره مس مش هعرف حتى لو حاولت يعني حتى لو حاولت ان انا اقرع الحرف تماما عشان اجيب الغنه عنده اللي هو المخفى عنده مش هينفع طيب يبقى دي كده استحالة أولا هحاول مش هعرف تمام لأن مش هتمط معايا الغنة وهيبقى صوتها كده مثا كأن حرف مشدد بدون غنة هيبقى صعب عليا أو مي مثا يبقى أنت بتعملي غنة مصطنعة وده برضو خطأ مش صحيحة أنا المفروض بروح عنده وأحصر الصوت فالغنة تيجي لوحدها تيجي ايه لوحدها طيب تعالي نخفف خالص المعتمد عند الحرف المخفى عنده ما ما كده انا كده ضيعت جمال الغنة لان لابد من اني اسمع صوت الحرف كانك شوفي الجمال الموسيقي بقى اداء انت بتقراعي صوت الحرف من الغنة بتبقى صوتها كده في الحرف وبعدين تروحي قرعة هو هو الحرف شفت الجمال تناغم تخيلي بقى ما ما كله آه كده لا لا انا عايزة اعرف ان انت هتقراعي ثاء قبل ما تقرعي الثاء هسمع صوتها في الغنة ليه لأن أنا رحت عند مخرجها واقتربت القرب الذي يسمح بجريان الغنة مشربة صوت الثاء ماشي أو مشربة صوت الشين أو م... أي حاجة بقى يعني مثلا لو هي قاف سميع قا- ولازم تبقى مفخمة هتكلم ده فيما بعد يبقى أول خطوة اللي أنا قلتلك عليها يبقى لازم أروح عند الحرف المخفى عنده وأك- ويكون في وضع السكون وأقف عليه باعتماد يتناسب مع جريان الغنة حركتين لأن ولا الاعتماد لا يزيد حتى يصبح هذا الحرف مشددا ولا يقل فتروح الغنة آم، مبهمة ومش عارفة بخفي عند أي إيه حرف زي المثال اللي عطيتهولك طيب آه كمان لازم عايزة أقولك إن إحنا أحي- ال- ال- الغنة تتبع الحرف الذي يليها تفخيما وترقيقا يعني لو الحرف من حروف الاستعلاء لابد من الغنة تكون مفخمة وتأخذ درجة استعلاء الحرف لا زيادة ولا نقصان يعني مثلا لو قلنا ايه آه، زي كلمة آه، في المثال عندكم هقولكوا كل الكلمات دي ان شاء الله في تسجيل خاص بيها كلمة ينصو ينصو انا ما قلتش بقى ايه يا ينص فخمت الياء وبوظت الغنة ليه انا عايزة اجيبها في درجة سكون فالصاد وهي ساكنة مش محتاجة منك كل التفخيم ده هي يا ينصو مش معنى ان انا عايزه اجيب الغنه مفخمه أ- أ- أ- يعني ابهدل الكلمه كلها الياء دي يا ينصو مفيهاش تفخيم ولا فيها غنه خلاص يبقى دي اول حاجه او دي حاجه يعني من اللي احنا بنقول عليها طيب ايه كمان ان انا لما باجي اجيب الاخفاء ده بفضل ماسكه في الاعتماد اللي انا لسه قايله لك عليه لا زياده يصبح الحرف مشددا ولا ابعد عن معتمد الحرف فيضيع مني صوت الحرف في الغنة الاعتماد ده بفضل فيه لحد ما اتخلص من الزمن كامل ينصو ينصو ينصو لو مثال اخر من ثا من ثمرة لو مثال عند التاء كنتم كو كنتم ادي كده يبقى لازم اقعد اخلص الزمن كامل وانا لسه معتمده في المخ ما تقعديش بقى طالعه نازله ركزي واهدي كده وخلي عندك سكينه في الاداء في تنبيهات مهمه جدا جدا جدا ال- ال- التنبيهات دي هي الاساس في آه، النطق الصحيح لمقرأ او لل للاخفاء الحقيقي اول حاجه زي ما قلتلك ان مخرج النون خلاص مش موجود ولا النون ولا التنوين يبقى لازم تخرج الغنة النون المخفاة مشربة بصوت الحرف المخفى عنده زي ما قلتلك الآن ده من جمال القرآن وتناغم الصوت ولازم ما يعتمدش القارئ على الحرف لدرجة ان يصبح مشددا وكأنه إضغام ها ولا إني أترك المخرج فيز... فتصبح الغنة مبهمة وكلها في الأنف غير إيه ليس لها صوت صحيح أو معتمد صحيح يبقى ده أول تنبيه يعني مثلا لما يكون الحرف ضعيف زي حرف الفاء آه مثلا آه حرف الفاء أو الشين مثلا كمان لما يكون الحرف ضعيف لازم أدفع الصوت فيه كله بدفع الصوت عنده بس اللي أنا لازم آه، آه، أنتبه له أول حرف ضعيف زي الفاء الفاء لازم احط اسناني ببطن الشفه ومش هتك ابوظ اعتمادي ولا ان انا ما اخليش الص- الصوت لا المهم انك تدفعي صوت الغنه اللي قلنا الغنه بتعتمد على مين على الحرف فلازم تروحي تعتمدي على الفاء يعني مثلا كلمه ايه انفو انفو انف انف انف هكذا التدريب على الغنه انف انف أنفو خلاص أنفسكم مثلا فلازم أروح عند بطن الشفة وضع سناني وأدفع الصوت على بطن الشفة حتى تصير الغنة مشربة بصوت الفاء ونحتار يعني نخلي بالنا لما يكون الحرف ضعيف يبد من العناية والدفع جيدا حتى لا هذا الضعف للمخرج يخلي الغنة تهرب مني وما تروحش عند الحرف الايه الصحيح طيب آه زي ما قلت لك كمان ان الغنه بتتاثر قوي بالحرف المخفى عنده لو هو مفخما تفخم ولو هو آه آه مرققا ترقق دي كمان حاجه مهمه جدا بالنسبه كمان عند دفع الحركه طبعا لما بنيجي نجيب مثلا اي كلمه بيبقى انا بجيب الغنه في وضع السكون طب الحركه اللي قبل هذا الوضع والحركه اللي بعد هذا الوضع ايه ايه حكايتها لابد لابد من انك تحافظي على صوت الحركه صحيحه قبل الغنه صافيه من اي خيشوم والحركه التي كمان بعد قرع المخرج المخفى عنده تكون صافيه يعني لو عطيت اي اي مثال آه ريحة صرصرة مثلا انت عندك ريحة الحاء دي مفتوحة مفروض تطلع صافية فتحة الحاء ماليش دعوة بيها خالص مقولش ريحة حا حا حا كده بوصل الدنيا لا بصي ريحة ريحة هكذا تتدربي ريحة ريحة صا شوفي حا حنصا وانا خارجه من الصاد قرعت الصاد ها هل فتحه الصاد انا فخ... جبتها فيها غنه لا اوعي تجيبي فيها تعا تفضلي كده انت لو اعتمدتي صح على حرف المخفى عنده ورحتي بسرعه قرعاه بشكل صحيح تعرفي تزقي بعدها تتجافي الى مخرج الجوف وتاتي بالحركه الصحيحه تاني ري ريحا صر صرا صا مش صا خلاص يبقى ده الم... دي كمان ملاحظة مهمة جدا ان الحركة التي تسبق الغنة والتي بعد الغنة تكون حركة خاوية من اي خيشوم ولا تتبع صوت الغنة يعني لو الغنة احيانا هتكون هنا مفخمة فما جيش افخم فتحة الحاء زي ما كنا ريحة ما تقولش ريحة حاص حا لا لا ملنيش دعوة انا بخلص حاجة حاجة وانتقل الى اللي بعده خلاص كده يبقى حذاري ان يدخل الخيشوم في الحركة التي قبل الغنة والحركة اللي بعد الغنة طب انا اعمل ايه انا بدمج وبخلط وبضغط النطق باللطفي بلا تعسفي بالراحة خالص تاني حاجة طولي الحركة على قد ما تقدري ان شاء الله تجيبيها عشر حركات انت في حالة تدريبية طولي خدي راحتك احنا معاكي معلمات معاكي طولي لحد ما تصفي الحركة وتسمعيها كويس وبعد ما تسمعيها كويس تجيبي الغنة عند الصاد مثلا أو أي حرف وتسمعيه كويس وبعدين تاخدي زمانك وتروحي طالعة بالحركة وتسمعيها كويس مجرد ما ودانك تسمع كويس كويس كويس كويس بالحركة الطويلة تعرف بعد كده تجيب في الحركة الأقصر آه زي ما قلتلك انك تخلي بالك ان ان غنة الاخفاء لازم تكون احنا بنعدم الجزء اللساني بس لازم يكون فيها ايه لازم يكون فيها خيشوم يعني لازم يكون فيها غنة ما روحش عند حرف اخفي عنده وما يبقاش فيه ايه غنة لابد من بقاء الغنة مع الاخفاء امر لابد منه بينعدم الجزء اللساني ولكن الغنة بتكون ايه موجودة والصوت هنا بيعتبر من من الصوت الفرعي من صوت الايه الفرعي لان الصوت هنا بيتردد ما بين صوتين يعني ايه صوت فرعي مش عارفه انا شرحت لكم الحكايه دي قبل كده ولا لا مش مشكله مش لازم يعني يعني يعني هي الصوت اللي جاي اللي هو صوت الغنه ده ولا هو آه مثلا لو جينا عند الصاد مثلا لو خدنا ريحة صرصر ريحة ص... الصوت ده ولا هو صاد ولا هو نون ده حاجة بتت... حاجة صوت ما بين مخرجين أو ما بين صوتين أخد أخد من النون الغنة بتاعتها ورايح عند الصاد أخد الإيه الإطباق بتاعها والتفخيم وكمان شامم ريحة الصاد ده صوت إيه ده اسمه صوت فرعي مش صوت أصلي صوت الأصلي اللي هو الص الصاد ص ده الصوت الأصلي الصوت الأصلي أن طب تعالى كده أنا بحاول أخفي النون وبجيب الريحة وأعمل إيه وأروح أخفي عند ده اسمه فرعي حاجة كده مترددة ما بين صوتين أو مخرجين عشان لما تسمعيها او ت- حد يقولها لك تبقي فاهمه يعني يعني ايه فرعي انا بقول كلام على فكره ما فيهوش اي حاجه تقدري توقفي التسجيل هنا وتكتبي اللي انت فاهماه وترجعي تسمعيه تاني يعني ما تكتبي شيء الا لما تفهميه يعني ما تشقيش على نفسك ما بقولش حاجه فيها بس ممكن انت اول ما بقول كلمه تروح مخك عامل بلوك كده او يوقف يقف لا لا لا لا الكلمه دي جديده مش هفهم لا انا ما بقولش حاجه ما بتتفهمش خاصه ان احنا بنطبق اللي بنقوله عملي خلاص فما ت- تستصعبيش الامر عشان الامر يمشي معاكي حلاوه كده وجميل وزي الفل طيب آه كمان عايزه تعرفي ان الاخفاء ده بقى يجيلك سؤال نظري الاخفاء حاله وسط ما بين الاظهار والادغام يعني ايه حاله وسط ما بين هو يا اما اظهار لا اما ادغام لا هو حاجه وسط يعني بي- هو بيشبه الاظهار في حاجه وبيشبه الادغام في حاجه يعني واما الاخفاء فحال بين الاظهار والادغام ازاي يعني طب قوليلي يعني ايه بيشبه الاظهار هقولك يا ستي هنا لما بنيجي نجيب اداء الغنه لاخفاء النون الساكنه مثلا عند الصاد الصاد المثال اللي معانا من اول ال- الشرح مثلا كلمه ينصرون ينصى او اي اخفاء ايه اللي بيحصل انت بتعملي ايه بت... ال... ال... هنا بتيجي الغنة في حالة السكون صح وبعد ما بتجيب الغنة في حالة السكون بتنطقي الصاد بس النون مش مظهرة انت عايزة تقولي لي ان هو لا ما هو شبيه شبيه ليه لان الغنة فضلت ماشية حركتين في حالة سكون ثم قرعت مخرج اخر كأن النون بتقول يا جماعة أنا موجودة ما تنسونيش يبقى هنا هو شبيه بالإظهار في الحتة دي بس خلاص شبيه بالإظهار بالحتة دي بس إن غنة النون ساكنة لدر... ل- بمدة حركتين ثم بعد ذلك أقرع الإيه الصاد آه الغنة دي بتبقى شامة ريحة الصاد آه الغنة دي بتبقى لو الصاد دي مستعلية بتبقى مستعلية زيها لو الثاء مستفلة بتستفل زي يعني يعني بترقق زيها آه بس برضك بتقول أنا موجودة انا النون اوعي تنسوني عشان كده قلتلك اوعي تنسي الغنة في الاخفاء يبقى عشان كده ان ال- الاظهار يكون اللسان في عمل في مخرج النون اما في الاخفاء فلا عمل للسان في مخرج النون وانما العمل في ايه في الخيشوم في الخيشوم الغنة اللي هي حركتين فبالتالي هو شبيه للإظهار في الحتة دي إن أنت هتجيبي الغنة هو- وده كمان هيساعدك على أداء الغنة في السكون ما تكونش في وضع حركة أو ضم شفايفك أو حاجة لازم تكون الغنة بصي ينص أهو يو ينصرون طيب يا قمر بعد كده قوليلي يعني ايه بقى كونه شبيه او يشبه الادغام يعني ازاي هقولك مش احنا لما بنروح ن- نخفي النون بنروح نعتمد على الحرف المخفى عنده اللي هو مثلا في المثال اللي معايا الصاد صح طيب ما انا دلوقتي لما اروح عند الحرف المخفى عنده يبقى هنا انا كاني بصطدم فين بصطدم في الحرف وده حاجة شبيهة بالإدغام بس أنا الغنة بتجري بمقدار حركتين فمش بتخلي الحرف واضح كالحرف المشدد في الإدغام يعني هو ينصى ينصى يبقى كأن أنا بروح أصطدم وبروح أتكئ على الحرف وده حاجة شبيهة بالإدغام لأن الإدغام بت ب بندخل بندخل النون كلها ذاتا وصفة في الإدغام الكامل إن- إن- إدغام ذاتا وصفة في الحرف الذي يليه فبتروح كل حاجة في النون لكن هنا بيظل الإيه الغنة بتمنع الدخول التام بتمنع فهنا التملة أقول أنا في الأداء إن حال أو تطبيق الإخفاء شبيه جدا بتطبيق ال- الإدغام الناقص اللي هو في الواو والياء بالظبط زيه هو زيه زيه يعني هنا الإدغام الناقص إن أنا رحت عند الياء وقرعت الياء أو الواو و- ولكن لا استطيع إدغام غنة فيها معرفتش يعني أو أو يعني ت- تستخبى الغنة لأن آه، وتطلع مثلا م- مية كده مية لأ معرفتش أدغمها كلها فأصبح عندي ريحة الغنة أو ريحة النون فهو هو نفس الشكل فقالك إن دي شبيهة بالإدغام عرفتي ليه شبيهة بالإدغام لأننا في الإدغام فور أداء الغنة في مخرج الحرف التالي ها للنون نتباعد عند النطق بالمتحرك مشددا بارتفاع واحدة أما هنا بنرتفع بنرتفع به طبعا عاري من التجديد فهو خفيف مخفف فشبيه بإدغام الناقص وليس الإدغام الإيه آه الكامل خلاص كده فهمت يعني ليه هو حالة وسط ما بين الإدغام والإظهار هو شبيه في حتة في الإظهار بأن النون الساكنة تأتي ساكنة أو الغنة هنا تأتي ساكنة بمقدار حركتين فده حاجة كده شبيهة بعمل النون وفي الإدغام إن أنا بروح أعتمد على الحرف المخفى عنده فده بردك حاجة شبيهة ما بين الإيه الإدغام وعشان كده هو حالة وسط ما بين الاثنين لو مش فاهمين اكتبوا لي سؤال على النقطة دي آه كمان لازم تعرفي ان الادغام آه الكامل مصحوب بالتجديد آه اما بس الادغام الناقص هو اللي هيبقى شبيه قوي زي ما قلتلك خلاص كده الادغام لما بتيجي الادغام الكامل لما بتيجي فيه بتجري فيه غنه بتبقى غنه المدغم فيه غنة المدغم فيه حتى في الإدغام الكامل في اللام والراء ما كانش فيه غنة ليه؟ لأن المدغم فيه ما فيهوش غنة هنا كل الحروف اللي احنا تكلمنا عنها في الخمستاشر حرف في الإخفاء ولا واحد في جسمها غنة ولا واحد في جسمها غنة أما الغنة هنا غنة مين؟ غنة المخفى اللي هو سواء النون أو التنوين آه طيب عايزة أكلمك على حاجة تانية وهي مراتب أو درجات الإخفاء الحقيقي مش هتكلم كتير غير هقولك إن هما تلات مراتب أعلاها عند الطاء والدال والتاء أدناها عند القاف والكاف أوسطها عند الحروف العشرة الباقية طيب ماشي لما أقولك أنا إن النون بتخفى أعلى درجات الإخفاء أعلاها عند الطاء والدال والتاء الدال والت... طب الله طب هي دال وتاء وطاء طيب ما انت عندك الذال الذال بتخرج من رأس الطرف الذال والظاء والثاء الله طب ما انت عندك بردك السين والصاد وازاي نفس الكلام بيخرجوا من رأس الطرف اشمعنى التاء والطاء والدال هما اللي خدوها اعلى حاجة اه هقولك بسبب الصفات بسبب الصفات والمعتمد التاء والطاء والدال حروف شديدة ففيها اعتماد شوية على مخرجها فهنا هتكون الإخفاء الإخفاء بتاع النون أعلى حاجة يعني إيه خفتها إزاي خفتها ما بنت يعني الأثر بتاعها ابتدى يروح فأفهم من كده لما أنا خفتها قوي خفتها قوي فاكرة ما قلتلك المنجاية أنا رحت خفتها قوي خفتها بعيد في آخر الدنيا فريحتها خفيفة فأفهم من كده أن درجة الغنة أو صوت الغنة عند التاء والطاء والدال صوته أقل درجات أصوات الغنة في يعني هو أعلى أعلى اختفاء فبالتالي الغنة أقل صوت طب لما يكون أدنى أدنى أدنى اللي هو في القاف والكاف يعني أدنى حاجة يبقى الغنة هتبقى أعلى صوت أعلى إيه صوت تكاد تكون النون مظهرة مثلا أنكلا من قبل من قبل شوف الصوت شوف الغنة واضحة ازاي طب تعالي نجيبها عند التاء أن أن أنتم عند من طين مي من طين مي, مي. فاحنا نعمل ايه بقى ان احنا نفهم معنى ادنى ومعنى أه لحظه معذرة رن عليا التليفون طيب يبقى لازم نعرف يعني ايه اعلى ويعني ايه ادنى وبيطبق ده ازاي خلاص كده طيب يبقى طب ليه قلتليش بقى الدال والطاء والدال التاء الدال والتاء والطاء هي الحروف اللي اختيرت ان هم اعلى لان فيهم قوة معتمد اما الحروف التانية فيها رخاوة وفي منها فيها رخاوة وفيها ايه همس اما ديت في شد فيها شدة الحروف دي فيها شدة ها والطاء والدال كمان اعلى من التاء أعلى من التاء يعني الغنة هتكون فيهم أقل من التاء لأن التاء فيها همس فبتضعف شوية معتمدها بيضعف شوية والطاء كمان هتكون أعلى من الدال لأن الإطباق يعني حرف قوي فكل ما زاد الحرف في القوة هنا ناحية النون هتلاقي الغنة هتقل معانا شوية بشوية طولت عليكم قوي في التسجيل ده هتوقف هنا هتوقف هنا وأكمل إن شاء الله يعني خليكم بس آه لحد هنا وقولوا لي لو في حاجة مش فاهمينها وأكمل إن شاء الله وبعد كده هنزل لكم كل حاجة عمليا مشروحة من خلال فيديوهات قصيرة لجميع مخارج الحروف الإيه الخمستاشر جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته